موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
الثالوث القدوس والحياة الكنسية
للدكتور جورج حبيب بباوي
باسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين الثالوث القدوس والحياة الكنسية ما أكثر الذين اتصلوا بي في الأسابيع الأخيرة يطلبون موضوعا عن الثالوث القدوس وأنا من الذاكرة أظن أن كتاب الثالوث توحيد وشركة وحياة لازال موجود على موقع الكوبتولوجي وفي كتب عربية طبعا تراثنا القبط اليوناني ما تترجمش كله وسمعت أنا ما شفتش لسه إن كتاب الثالوث القديس كيرلس ترجم لغة العربية ونشر كله وده يعني يعتبر عمل تاريخي وعلمي جيد جدا لكن الإخوة اللي بيكلموني بيقولوا لي سجل لأن إحنا مستعدين نسمع وما عندناش وقت نقرأ يعني السماع كويس لأن ينير الفهم ولكن القراءة أعظم أن القراءة فيها فرصة للتفكير والمراجعة وإعادة قراءة الكلام مرة واثنين لضبط المعاني والحس اللي موجود في الكلام أنا أفضل الكتابة عن السماع ولكن السمع يعني يعتبر الدرجة الأولى في التعليم لكن بسبب الكلام الكتير سجل موضوع عن الثالوث سجل موضوع عن الثالوث حاضر يا إخوة يا أخوات لا أستطيع أن أتأخر عن طلباتكم لأن الله يعني أعطانا وزنة وهذه الوزنة كانت في معرفة تراثنا الأبائي واجب أن نشرك فيها الجميع مبدئيا يعني لكي يكون الكلام واضح من التاريخ وبمرجعية أبائية كتابية في منهجين لدراسة موضوع الثالوث المنهج الأكاديمي وده موجود في أغلب الكتب اللي نشرت في الغرب بالذات منهج جيد للناس اللي بتشتغل في الجامعة واللي بتكتب أبحاث هو مثلا بحث لغوي تاريخي عن أصل كلمة أقنوم وإمتى استخدمت في اللغة اليونانية وسبب استخدامها في اللاهوت المسيحي علاقتها بالفلسفة مدى أهميتها في الحياة الروحية ده طريقة وده المستوى الأكاديمي اللي فيه دراسة لغوية تفيد الإخوة والأخوات اللي عندهم معرفة ولو بسيطة باللغة اليونانية واللغة اللاتينية وأيضا بالعبرانية والأرامية لأن في ال في العشرين سنة الأخيرة حصل فيه نشاط كتير جدا في جامعات أوروبا بالذات لإعادة اكتشاف الأصل الأرامي العبراني للكلمات اليونانية اللي وجدت في العهد الجديد واتضح أن كتير جدا من هذه الكلمات وهو كان جزء من اللغة اليونانية اللي بيتكلموا بيها عامة الناس والفلاسفة وإن بعض هذه المصطلحات اللاهوتية هو أصلا ترجمة للكلمة لكلمات عبرانية فالادعاء القديم اللي كان موجود من القرن ال 18 ان المسيحية لجأت الى التراث ال- ال- اليوناني بيسموه الهليني من هيلاسيا عن اليونان وإنها أصبحت دعوة فلسفية أكثر منها دعوة تنتمي للتراث السامي اللي هو التراث ال- منطقة فلسطين ومنطقة ما بين النهرين أصبح هذا الموضوع الحقيقة يثير ال- الشفقة والسخرية في الدراسات الحديثة يعني علشان يكون الكلام بتاعنا واضح ان آه، كلمة آه، بروسوبون وجه وجه آه، جاية لنا من اليوناني كلمة يونانية ولكنها ترجمة للكلمة العربية والعبرانية في العبرانية فنا أو أوربنا يعني وجه ووجه الله موجود في المزامير وموجود بوفرة في العهد القديم وتلاقي حتى رسول بولس بيقول الله الذي قال أن أشرق نور في الظلمة أشرق في قلوبنا نور معرفة الله في وجه يسوع المسيح بروسوبا هي الأصل التاريخي الكتابي اللي أدى بنا إلى استخدام كلمة hypostasis يعني أقنوم فالأقنوم وال prosopon هو ال hypostasis والتطور في المصطلحات اللغوية ليه أسباب أسباب خاصة بالصراع مع مدارس الهرطقات وبالذات المدرسة الأريوسية واحنا هنرجع للنقطة دي بعدين لكن الاتجاه الثاني هو اتجاه باقي الكنيسة بشكل عام يعني والاتجاه الرعائي ان احنا عندنا في كتابات اباء الكنيسة ان الثالوث هو تاريخ علاقة آه، محبة الله للإنسان تاريخ العلاقة بين الله والإنسان وعلاقة المحبة دي لا يمكن أن تستعلن إلا بالوحدة وبالتميز احنا في مرات سابقة اتكلمنا كتير عن الآخر الآخر اللي هو يشكل آه، مشكلة كبيرة جدا في الثقافة بالذات الثقافة السياسية والاجتماعية لأن ما عندناش رغبة في إن إحنا نعترف بإن في آخر إلا لما واحد نحتاج له فنعترف بوجوده اتنين لما يكون عندنا مشكلة وعايزين نطلع غلنا و- ونفش نفش غلبنا في آخر ثلاثة لما يكون النظام الاجتماعي والسياسي يفرض علينا بقوة القانون أن نتعامل مع الآخر الثلاث مستويات دول ما ينفعوش في المسيحية ليه؟ لأن الآخر هو جزء من الكيان الإنساني والآخر ده هو أصلا في الخليقة إن الله خلق آدم وليس حسنا أن يكون آدم وحده حسنا هنا العربي هي في العبرانية ممكن تترجم حسن ممكن تترجم جميل يعني الحياة ما تكونش جميلة إلا إذا كان في أصنع له معينا نظيره يعني زيه آخر وعين القصة قصة الخلق دي قصة جميلة جدا إنه أخذ ضلع يعني الآخر طالع من الأنا طالع من الوجود الخاص لآدم وقال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي يعني ده أكبر تعبير عن وجود الآخر في حياة الإنسان إن ده يعني بالتعبير البلدي حتة مني ولكنها مش حتة يعني شيء صغير وإنما ده وجود كامل الآخر في الخلق وهنا دي بتبين ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله ما يبقاش فرد واحد وانما يبقى له اخر لان لنصنع الانسان على صورتنا ففي وجود اخر في الذات الالهية ودي نقطة نرجع لها بعدين لكن هي مجرد التذكير بان في الاخر وإن الآخر ده هو الخط اللي ماشي من الخليقة الأولى للخليقة الثانية الجديدة هو يسوع المسيح جمع الوجود والآخر في كيانه الوجود الإلهي والآخر والإنسان ووحد اللاهوت بالناسوت فصار الآخر اللي هو أنا وأنت موجودين في آه المسيح لأن هناك من يمثلنا من ينوب عنا من ينتمي إلى طبيعتنا وأصبح في الآخر وبعدين في الكنيسة أعضاء جسد المسيح الآخر هو العضو والعضوية أو الانتماء للكنيسة يبدأ في المعمودية لما الإنسان يتحول من فرد إلى شخص ودي هنرجع لها يعني فرد عايش لحياته يصبح شخص يتكامل وجوده لأن بيعطى وجود جديد في المسيح الوجود الجديد في المسيح الذي لا مجال فيه للانفصال أو للعزلة وعشان يرجع مع مجموعة المؤمنين اللي اصطبغوا بصبغة المسيح اللي هي المعمودية وأخذ الروح القدس وأصبح واحد في المسيح جسد المسيح الواحد فأصبح عضو في جسد المسيح آخر والزيجة هي أيضا خط فيه الآخر ويكون الاثنان جسدا واحدا ففي الاثنينية الاثنين وفي الوحدة الوجود الخاص للرجل والوجود الخاص بالمرأة الذي يدخل في مجال السر الكنسي اللي هو سر الزيجة ويصبح فيه الرجل والمرأة بالتعبير في الكتاب المقدس جسد واحد يعني حياة واحدة طيب احنا بنقول الكلام ده ليه يعني طبعا كل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى كلام آه للتفصيل لكن بنقوله لأسباب مهمة وخاصة بالموضوع بتاعنا السبب الأول إن أساس المسيحية إخوة أخوات هو في المحبة والمحبة لا يمكن أن تعمل أو تتحقق إلا بوجود آخر احنا بننسى ان اكبر قوة خلاقة في حياة الانسان هي المحبة يعني بدي لك مثل بسيط كلنا عارفينه ان محبة الانسان لذاته هي احد اسباب وجوده واستمراره في الحياة يوم ما الانسان محبته لذاته تتناقص وتتراجع الى درجة الصفر بينتحر وهي دي اللي بتخلينا ناكل ونلبس ونطلع نتفسح ونتجوز ونشتغل وندرس لأن بحث عن الحياة لأن الإنسان بيحب الحياة والحياة هنا هي الذات الإنسانية التي تسعى لتحقيق غاية وجودها ولكنها لا تستطيع أن تفعل هذا ككيان يحيا في عزلة منفردا عن الآخر ضرش لأن الآخر ده بيكون الأب والأم بيكون المجتمع بتكون المدرسة بتكون الجامعة اللي بيسلمونا اللغة اللي احنا بنتكلمها اللي هي أداة التواصل مع الآخر بل أداة التواصل مع الكيان الإنساني نفسه لأن أنا كل ما هو في عقلي من معلومات ومن معرفة دخل إلى وجداني وإلى فكري وإلى حياتي عن طريق اللغة اللي الآخرين سلموها لي واللي أنا ممكن أطورها وممكن أستعين بلغة أخرى ولكن حتى في استعانتي بلغة أخرى أنا أيضا أحتاج إلى الآخر الآخر ده يمثل الأساس اللي بتبنى عليه الحياة الاجتماعية كلها طبعا لما بنفشل في تحديد العلاقة بالآخر بتحصل بقى الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصراعات وندخل أحيانا في العنف المسلح للدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض وعن الوطن لأن الآخر ما أصبحش مصدر للتعاون لم أصبح مصدر للتهديد ومحاولة لاقتلاع الحياة الإنسانية وتهديدها بالموت أو حب الإنسان لذاته كل ده وراه آه وراء القوى الخلاقة اللي بتعمل في الحياة الاجتماعية المحبة دي كلمة يعني احنا بنستهتر بيها وبنعتبرها يعني حاجة كده ضعيفة وحشة ده مش صحيح يا إخوة محبة خلاقة محبة قوية آه سليمان الحكيم بيقول محبة قوية كالموت لا تستطيع سيول كثيرة أن تطفئها أعني يبقى مش محبة الإنسان لذاته ومحبته للآخرين ومحبته لله محبته للمجتمع محبته للوطن محبته للكرامة الإنسانية محبته للحرية محبته للتقدم محبته للتطور لو نزعت المحبة من هذه انحط الإنسان وصار أقل من الحيوان حتى الحيوان في حياته تجد ما فيش حيوان إلا بيدافع عن حياته إن في حب للحياة متأصل بس الدفاع عن الحيوان دفاع غريزي والدفاع عن الإنسان دفاع الإنسان عن حياته هو دفاع عقلاني الآخر ده اللي ما ياخدش اهتمام ولا وليس له وجود في البنية اللاهوتية إذا حذفت الآخر من البنية اللاهوتية يبقى أنا في الحقيقة قدمت دين أو دعوة تدعو إلى العزلة والتطرف والسيطرة والقهر وفيها ممارسة لكل أنواع الاستبداد لأن الآخر لا يأخذ مكانه الإلهي الذي تحدده البنية اللاهوتية ففي المجال الرعاية يا إخوة احنا بنتكلم عن الآخر وقلنا واحنا بنجيب ايه اللي سبب وجود الأقانيم والجوهر ومجمع نقة 325 ومجمع أفسس المسكون ومجمع القسطنطينية كان قبليهم 381 وداخلين كده في مسألة تصور لينا أنها دربكة ودوشة وأمور فوق العقل وملاش دعوة بالكتاب المقدس والكتاب المقدس دعوة بسيطة أبدا يا إخوة اللي عندنا في التاريخ الكنسي التاريخ استيعاب وجود الآخر طب الآخر ده أنا أتكلم عنه إزاي ما أنا لما أقول الآخر في أي لغة من اللغات the other and the otherness في اللغة الإنجليزية دي كلمة مبهمة ملهاش آه لا جمال ولا شكل محدد الآخر يعني إيه الآخر الآخر ده ممكن ينزلق في المجهول إحنا بنقول الآخر يتميز أولا بالوجه بالبروسوبل لأن الشيء العجيب لما تقعد تبص على وجه إنسان التركيب التشريحي لجميع جماجم البشر تقريبا في نسق واحد لكن الملامح مختلفة يعني أنا مرة كان عندي بقعة كده بني على مناخيري بتشوفوها في الصور فرحت للدكتور مراد جلدية عشان ما تكونش يعني سرطان سرطان في الجلد فبعتوني العيادة بيعملوا فيها جراحات للتجميل وبتاع لما دخلت الممرضة بتعمل لي آه الطلب والفلوس والتأمينات مش عارف ايه الى اخره وبعدين قدمت لي كده كتالوج قالت لي ايه المناخير اللي انت عايزها بصيت لقيت في انواع من المناخ من المناخيرات من الانوف يعني لم تخطر لي على بالي قلت لها يا ست المناخير, المناخير دي الانف ده اللي ربنا خلقه لي انا لا عايز اطوله ولا عايز اكبره ولا عاوز اعمل فيه حاجه ان انا هنا جاي عشان خاطر البقعه البن دي تشوفوا دي هي ايه قالت لي لا ده احنا ممكن يعني نغير شكل خالص قلت لها على ايه شكل كده انا عجب انا عاجبني آه لا لا احنا قلت لها شوف اقول لك على حاجه عشان خاطر غير شكل ده هتخش لها في 30000 40000 دولار وانا راجل غلبان ما عنديش فلوس نمره واحد نمره اتنين انا شكلي عاجبني يا ست ده هو ده الشكل اللي ربنا اداهوني واصل ده ما هواش باقي للابد ده هيجي يوم من الايام هينعدم والتراب هياكلوا والدود هياكلوا وبعدين ادفع 30000 دولار 40000 دولار على عمليه تجميل ليه؟ انا كده كويس. انت بس وديني عند دكتور يشوف البتاع البن دي بتكبر لان مش عايز يوم من الايام اما ماشي ولا مناخيري كلها بقت بني. فقعدت تضحك. لكن استغربت ان الانسان يميز بملامح الوجه. الوجه يعني انت لما اول واحد ما يجي جاي جاي عندك وانت تبص عليه بص لا ايه عندنا مثل يقول لك ايه يقول لك على وشك يبان يا مداغ اللي بان يعني بص لا كده بص على تبص على على وش انسان بص كده في عينيه قوم تقدر تعرف اذا كان حزين عيان تعبان متالم متهلل لان قسمات الوجه تعلن عن ما هو كائن في قلب الإنسان وفي حياته مش بس كده وهي دي اللي تميزه وتجعله الآخر المميز مميز طبعا يعني لو انت عندك ثلاث او اربع او خمس اصدقاء وانت بتشوفهم كل يوم وبتاكل معاهم تشرب معاهم لو قعدوا قدامك في صف واحد وبصيت ليوم واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع هتلاقي ان قسمات الوجه مختلفه وهتلاقي ان انت وانت بتتكلم في موضوع يعني مثلا لو قلت نكته هتلاقي واحد بيضحك واحد يقول لك دي نكته بايخه واحد ما يضحكش خالص فالتعبير تعبير الوجه يعلن عن شيء معين مميز في شيء احنا بنسميه الشخص او الكيان الانساني المتميز بس كلمة شخص معناها كيان انساني متميز ليه طابع معين والطابع ده بيبان في ايه في التعامل مع الاخر يعني مثلا تلاقي واحد كريم واحد بخيل واحد متشائم واحد متفائل أكثر من اللزوم واحد عنده حياة تسليم واحد متهلل واحد دايما حزين واحد دايما مكسور واحد مقهور واحد مبتئس آه واحد عنده كآبة chronical يعني depression يعني وكل الحاجات دي بتبان في قسمات الوجه وتحدد الوجود المميز للإنسان فاحنا بنقول ده عنده prosopon وجه بيعبر عن الكرم والسخاء والحب وده عنده بروسوبون بيعبر عن العنف وعن شدة الطبع وعن قساوة القلب وإحنا في المعاملات اليومية يا إخوة ويا أخوات تروح تتعامل مع واحد تلاقي المعاملة سهلة جدا تلاقيه كده وجهه بشوش وسهل الكلام وياه وإنسان كريم وياخد ودي معاك كده بهدوء ومرتاح أنت في الكلام وياه تروح تتعامل مع واحد تاني آه، تجد فيه ال- الصرامة والعنف والقسوة وعدم الارتياح دي كلها تعبيرات تعبر عن الوجود المتمايز واللي احنا بنسميه بروسوبون لأنه يعود أصلا إلى ما هو مخفي في الكيان الإنساني وما يعلن في قسمات الوجه نحن بنقول هنا في تعليمنا المسيحي إن الابن له المجد هو وجه الله الآب برسوبون وجه الله الآب ليه؟ لأنه أعلن في قسمات متمايزة الآب تبص في وجه المسيح تتعرف على الآب الآب الذي أحب العالم وأرسل الابن الوحيد لكي يخلص ما قد هلك فهنا بنقول في تمايز بين الاب وبين الابن ليه خد بالك من السؤال ليه احنا بنعمل هذا التمايز احنا مش عاوزين ندخل الانسان في آه، حوار آه، فلسفي عقيم موجود في كتب كثيرة جدا بلغات متنوعة وربما بالعربية أيضا آه، ايه الضرورة للأب والابن دي يا أخي ما تخلصونا وتقولوا الله واحد ونخلص ده كلام احنا بنسمعه وكلام الحقيقة بيكشف لينا عن دعوة لوجود إلهي يحاط بالعزلة يحاط بالعزلة الله فوق واحنا تحت دي مدرسة ودي مدرسة لها من ينادي بها ومن يدافع عنها أحيانا باستماتة لكن احنا بنقول ان في التمايز في الوجود الالهي لان في ما نسميه في لغتنا المسيحيه ارساليه الابن لما نتكلم عن ارساليه الابن بيبقى مفيش هنا آه اي داعي لانكار التمايز لان ما ارسل متمايز عن الذي ارسله ولان التمايز ده بيدخلني انا انا شريك في هذه الارساليه من اكبر الاخطاء التي يجب ان لا نقع فيها هي ان نتصور ان المسيح يسوع رب المجد فعل كل هذه الاشياء لاجل الله او لاجل نفسه ابدا قانون الايمان بيقول هذا الذي لاجلنا نحن البشر ولاجل خلاصي هذا من السماء وتجسد من روح القدس من عذراء القديسه مريم ده لاجلي انا ولاجلك انت اعلن هذا التمايز لكي تدخل انت في هذا التمايز وتصبح متمايزا انت نفسك بوجود خاص خاص بنسميه الوجود المفتدى او الوجود الخلاصي اللي انت بتشترك فيه في علاقه الاب والابن والروح القدس لكي تعلو على الوجود ال- القديم اللي ورثناه من ادم وجود العزله والوجود الذي يهدم التمايز في الانسان واكبر ضربه بيضربها الموت تضربها الخطيه هو القضاء على التمايز في الانسان ان نبقى كلنا زي بعض ونبقى كلنا زي ال- العمله اللي في السوق يعني انت لو رحت البنك وخدت 100 جنيه هتلاقي كل ورق- الورق ورق الجنيه ال 100 جنيه كل ورق زي الثاني الا زكاه عمله المزيفه فاحيانا النظام الاجتماعي والسياسي احيانا يحاول ان يلغي التمايز لكي يفرض الس- ال- ال- الارهاب والاستبداد والقهر ويلغي الحريه الاجتماعيه انا ما اعرفش اذا كان في قصه آه، جورج اورويل آه، اسمها 19 1984 ترجمت للعربي ولا لا قصه عن ظهور الاستبداد في المجتمعات وازاي في بيسميه بيج براذر الاخ الكبير حاطط اجهزه تصنت واجهزه استرقاق ويسترق النظر والسمع ويحاسب الانسان على كل كبيره وصغيره وكان ده في الحقيقه اتكتب قبل آه، نمو النظام الشيوعي وكان نبوه على نبوه اجتماعيه سياسيه عما سيحدث في المجتمعات الاوروبيه آه، في العصر القرن العشرين واحد وعشرين لا انعدام الخصوصية آه، عند الإنسان ما بقاش في شيء برايفت خاص بالإنسان في العصر الحديث بالذات مع انتشار الساتلايت والإنترنت وانت آه، يعني لا تظن ان كانت عندك اسرار ممكن تستخبى على اجهزه الامن او على اجهزه الاجهزه بتتولى البحث عن ال- مصادر المعلومات عن أي إنسان ما علينا علشان أنا أقدر أتكلم عن الخلاص خد بالك من الكلام عشان أقدر أتكلم عن الخلاص محتاج الكلام عن التمايز ومحتاج الكلام عن التمايز ليه؟ لأن الابن جه أعلن الآب وأعلن الروح القدس وإحنا دخلنا في هذا الإعلان لأن هذا الإعلان هو الذي يعطي لنا حياة جديدة فأصبح من الضروري استخدام كلمة ترسوبن وبعدين كلمة هيبوستاسيس اللي هي كلمة أقنوم في العربي اللي هي جت, جت لنا أصلا من الأصل السرياني من قنومة علشان نقدر نتكلم براحة عن ما يخص الأب وما يخص الابن وما يخص الروح القدس ويبقى الكلام هنا عن التخصيص والتعيين في العمل الإلهي من أجل نمو الإنسان نموا روحيا يعتمد على التمايز الموجود في الذات الإلهية آه دخلنا بقى في الجد وهذه ليست مسألة فلسفية وإنما هي مسألة خاصة بعلاقة الإنسان بالله وعلاقة الله بالإنسان ليه؟ ما انا لما اجي امن بالمسيح يسوع ما هوش ايمان بفكر خالص ده ايمان بشخص انتقل من الوعي والادراك بالفكره والمبدا الى الوعي والادراك بالشخص اصل الخطيه قادره على ان تزيل الوجود الشخصي للآخر وتحول الآخر يا إما إلى آلة يا إما إلى وسيلة لإشباع الغايات يا إما إلى آه شيء شيء أنا بستخدمه عند اللزوم هو طبعا الإنسان ده آخر لكن إحنا ننزع عن هذا الإنسان كل مكوناته كشخص لكي يصبح آلة أو يصبح شيء أو يصبح حاجة يعني أنا بستعملها عند اللزوم بص تلاقي إيه في نظام الجيوش الحديثة حتى العسكري المجند يقعد 40 يوم ما ينزلش يطلع بره المعسكر مش عملية حبس دي عملية تدريب عسكري لتجريده من حرية الاختيار عشان لما يسمع صوت الشويش أو صوت الضابط وهو بيأمره ما يفكرش ينفذ الأمر مفيش فرصة للتفكير وده الأسلوب اللي بيمشي مع الجانب العسكري لأن احنا من غير كده مفيش جيش ممكن إنه يحارب ده خاص بالحياة العسكرية وده ملناش دعوه بيه الجماعه العسكريين هم اللي يقدروا يكلمونا عنه بصوره افضل ده تخصصهم لكن احنا هنا ما بنتكلمش عن الحياه العسكريه هنا بنتكلم عن علاقه محبه علاقه المحبه دي بتقول لي ما هو خاص بالله وما هو خاص بالإنسان يجب أن يلتقي الاثنين يجب أن يلتقيان معا في علاقة العلاقة دي أصلها هو الموضوع الجوهري والأساسي لموضوع الثالوث ليه يا إخوة ويا أخوات لأن أنا بس أديلك مثل كده بالبلد يعني وانا بتكلم معاك واحد جاري خبط عليا بيقول لي ما شفتش الكلب بتاعي قلت له لا ما شفتوش انا انا مشغول والكلاب ما بتخش عندنا البيت لان عندي حساسيه من اي حاجه فيها شعار وش دي ما تسميهاش علاقه دي علاقه خارجيه لا انا عايزك ولا انت عايزني روح دور على كلبك خليك بعيد عني بيجي بتاع البريد يخبط على الباب بيسلمني البوسطة وساعات بمضي على حاجات بالبريد المسجل باخد بعضه ويمشي دي مالهاش علاقة لا أنا أعرفه ولا هو يعرفني وعرفت واحد منهم بالاسم قال, قال لي أنا شفتك في الكنيسة قلت له مظبوط قال لي سمعتك كنت بتوعد مش عارف فين قلت له أهلا وسهلا آه ما أقدرش أعزمه لا على شاي ولا على مية ولا على الأكل أي حاجة ده مرتبط بمواعيد عمل ومضيت له على كان فيه مجموعة كتب جايالي فمضيت على ال ال الورقه بتاعت الطرد دي علاقه انت زي ما يقول لك صباح الخير يا جاري انت في دارك وانا في داري هي دي علاقه من بعيد ولما بتروح مثلا في مركز للشرطه في علاقه بس العلاقه دي داخله في القانون لا الضابط صديقك ولا عدوك ده المفروض طبعا ولما بتروح المستشفى انا مره ضحكت مت على نفسي من الضحك رايح اعمل عمليه فجات الممرضه اسمك تاريخ الميلاد نوع العمليه وكتبتها كده على حته بوليصه فيها دباره وربطت الدباره في صباع رجلي الكبير انا قعدت اضحك بقول لها انت هتدخلوني مصلحه البريد ولا ايه هتشحنوني طرد قالت لي لا لألا العربية اللي انت الترول اللي انت نايم عليه دوت يطلع في سكة غلط بدل ما تكون داخل في عملية مصران أعور يقطعوا لك رجلك يا ست مسكرين كتر خيرك قعدت أضحك لحد ما دخلت أوضة العمليات الحقيقة أوضة العمليات الراجل الدكتور مسك البوليس التأمين دي بوليس الطرد وقراها اسمك تاريخ ميلادك العملية مش عارف ايه عشان يتأكد ان هو ان انا الشخص ده اللي هيفتحوا له بطن وبضحك وياه قال لي لا ما احنا عايزين نتاكد احسن مثلا يعني آه يكون البيانات دي مكتوب فيها غلطه فنشيل دراع من دراعاتك ولا نعمل لك اللي قلت له نعمل لك اللي قلت له لا اللي عملتها من زمان قال لي معلش نفتح بقك ونشوف يعني فدي دي علاقه لكن مش دي علاقه الله بالانسان ليه لان الله خلق الانسان هو احنا هنا بنقول ما حدش خلق نفسه ما انا ما جبتش نفسي ولا انا السبب في وجودي ففي اخر هو السبب في وجودي فاذا لم يكن لي علاقه وجوديه كيانيه بهذا الاخر فما هو السبب في خلقي سبب ايه ايه اللي خلاني اتخلقت يعني هو بعد ما تخلقني تنكرني وتقول لي شوف هو عندك هو كتاب فيه كل قواعد السلوك امشي على قواعد السلوك وان غلطت همسك همسكك واحطك في النار وان مشيت صح هوديك الجنه ما ينفعش الكلام ده يا اخوه هذا الكلام يتعارض مع غاية وجود الإنسان ويتعارض مع الصلاح الإلهي نفسه طب أنت بعد ما خلقتني طب أنت عارف إن أنا عندي حرية إرادة وجايز أتجه للشر وجايز أتجه للخير وعين تقول لي اهو ادي الخير وادي الشر وانت بقى انت حر لكن المسيحيه بتقول ان الانسان بالخلق دعي لان يكون شريكا في خيرات الله وفي صلاحه يعني غايه خلق الانسان هي ان يتعرف على الصلاح الالهي لان الصلاح الالهي اذا لم ينسكب في المخلوقات اصبح الله قاعد وحده وان كان قاعد وحده مفيش حد بيستفيد بصلاحه فدي تبقى حاله العزله والانانيه اللي اصلا بنسميها في اللاهوت المسيحي حاله الخطيئه التي لا يمكن ان تنصب الى الله يعني لازم هنا اقول استغفر الله العظيم فانا بدخل بقى في هذه العلاقه علاقه التمايز والتعيين والتخصيص لأن أنا أصلا دعيت لكن لكي أكون ابنا ولكي أكون مثل الابن الوحيد فهنا بيتبني علاقة تمييز علاقة تمييز مع الله تجعلني متميزا فإذا لم أتكلم عن أقانيم أصبحت العلاقة اللي بينه وبين الله علاقة مبهمة غامضة ليس لها معنى وليس لها أي وجود حقيقي بس لاحظوا هنا يا إخوة مش اللفظ هو اللي بيحدد العلاقة أبدا ده العلاقة هي اللي خلقت اللفظ أنا عاوز أعيد العبارة دي تاني ليس اللفظ ولا الكلمة هي التي حددت العلاقة وإنما الذي حدد العلاقة إنما العلاقة هي التي حددت اللفظ يعني أنا مش لأن في لفظ بدور على العلاقة لا ده في علاقة فبدور لا على اللفظ أرجو محتاج تتفهم ليه لأن إحنا لم نخترع موضوع الأقانيم بسبب قراءة الفلسفة ولا لأننا أردنا أن ندخل الجانب الهليني الفلسفي في العصر الأول المسيحي ولا لأن الإنجيل كتب باللغة اليونانية وإنما كل العهد القديم بمفرداته العبرانية يؤدي بنا إلى كلمة بروسوبون كلمة الآخر لما لما لما داودنا بيقول وجهك يا رب التمس يعني التمس ترسوبن وفي البركة بركة الكهنوت القديمة الله يشرق بوجهه عليك ويحفظك يعني تبان قسمات الله في إعلانه الإلهي بسبب العهد بسبب محبة الله للإنسان يعني دي كلها المكونات التي أدت إلى المحبة الأبوية في الأب المحبة البنوية في الابن المحبة المنسكبة في الروح القدس هنا يا أحبائي لازم يكون كلامنا واضح إن وراء كلمة أقلوم في علاقة فرضت علينا أن نستخدم كلمة أقلوم مش كلمة أقلوم جت وبعدين إحنا قعدنا نشتغل إزاي نوظفها ونكبرها ونصنفرها ونطلع منها لاهوت أبداً التجسد الإلهي والصلب والقيامة والصعود والجلوس عن يمين الأب وانسكاب الروح القدس في يوم العنصرة هو الذي أدى إلى استخدام كلمة أقنوم ليه؟ لأن إحنا بنقول إن كل وجود متميز في الله يقدم عطية متمايزة خاصة للإنسان يعني في تشبيه مع الفرق الكبير جدا انت بتكتب بإيدك وبتاكل ببقك بتتنفس بمناخيرك ما اقدرش اقول تتنفس برجلك انا بهرج معاكم من اجل الايضاح ان حتى في الانسان نفسه في جسده مش بس في فكره في جسده جسد الإنسان بيقول لك إن في كل عضو من أعضاء الجسد في وظيفة وإن الوظيفة دي بيقوم بها عضو معين لأن العضو الثاني اللي جنبيه ما يقدرش يعملها يعني المسافة بين مناخيرك ومن بقك سنتي 2 سنتي 3 سنتي لكن ما تقدرش تشرب الش- تشرب الشاي بمناخيرك اه ممكن في حالات الطب يحطوا لك آه، خرطوم من مناخيرك يوصل لمعدتك ده ده موضوع تاني خاص بحالة المرض انما في الحالة الطبيعية الانسان بيشرب من بقه بيتنفس من مناخيره والمسافة بين الاثنين آه، مفيش سنتي او اتنين بالكتير يعني فالتخصيص والتعيين هنا من اجل تحقيق علاقة خاصة تحقيق علاقة خاصة هو ما نسميه في الإعلان الإلهي ال ال الذي يفوق كل إعلانات ال- إعلانات الله في العهد القديم والذي لا مثيل له في الديانات الأخرى ما نسميه معقدة الثالوث العلاقة تسبق اللفظ وأنا بكرر العبارة دي الألفاظ استخدمت في مراحل الصراع حينما حاولت الارتقاط أن تطمس هذه العلاقات وتمسحها ليه لما أنا بقول الابن مش زي الاب من جوهر آخر أو من طبيعة أخرى ليست هي طبيعة الاب اللي ضاع عليا هنا إيه أن محبة الله الاب لم تعلن في طبيعة مساوية لطبيعة الأب ما بقتش محبة ولما بقول روح القدس من طبيعة ثالثة هاش علاقة لا بالأب ولا بالابن طب يا أخي الروح القدس اللي يسكن في قلبك ده بيعطيك المحبة الإلهية زي ما زي ما الرسول بيقول في رومية خمسة خمسة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى أو الم- المعطى لنا أو أو الذي وهب لنا طيب يبقى المحبة اللي هي اللي في قلبك دي لا بتاعة الابن ولا بتاعة الاب تبقى انت خدت روح القدس ليه؟ ولك محبة الله الاب وشركة ال- آه، ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس دي هي بنسميها البركة الرسولية وهو صحيح انها بركة انما اصل كلمة بركة دي معناها ايه؟ معناها الاعلان الالهي الذي نحيا به قد ازداد وأدخلنا في علاقة في علاقة محبة حقيقية أعظم بكثير مما كانت عليه العلاقة في العهد القديم ولذلك يقول الرسول في العبرانيين الأصحاح الأول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة أو طرق مختلفة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو لا- آه، في ابنه آه الذي هو بهاء مجده شوف الكلام ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته شوف بقى التميز جاي هنا إيه إن رسم الجوهر وبهاء المجد وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته لأن دي أوصاف بتبين إن المحبة اللي في الآب هي ذات المحبة في الابن دي الحراسة اللي بتضعها الألفاظ على العلاقة الخاصة بالمحبة أنا هكتفي بهذا القدر عشان بس يبقى عندنا فرصة نفكر ونستوعب وننتقل إلى موضوع آخر إيه، إذا شاءت نعمة الرب وعشنا وللثالوث القدوس المجد والكرامة والعظمة من الآن وإلى الأبد أمين آه الله هو الثالوث والثالوث هو الله أنا متمسك بالإعلان الإلهي لسببين السبب الأول أن هذا ما أعطي لي فعلي أن أبحثه السبب الثاني أن في صداع في عقل بعض الأقباط جاء نتيجة فصل المعرفة عن المحبة وفصل المعرفة عن الشركة والاكتفاء بشركة علاقة خارجية مع الله ليس فيها نقل نقل الحياة الإلهية التي تحفظ الإنسان كإنسان يعني الخلود ليس طبيعة إنسانية ولا المحبة على فكرة فاحنا المحبة اللي فينا البذرة بتاعتها البذرة الطبيعية دي ما ما توصلنيش للآخر توصلني لنفسي بس فيجب أن تفتدى ويجب أن تغذى بالمحبة النارية الإلهية لكي تنفتح الذات أصل الموت قفل الذات على الذات وأصبح الخوف من الموت وبحث الإنسان عن الخلود خارج الله هو اللي بيخليه يتطرف في السلوك وفي العداوة وفي البغض وفي الشك وفي القسوة كل دي أصلها المظاهر السلبية دي عبارة عن سلوكيات يبحث فيها الإنسان عن تأكيد ذاته يعني الخواف خواف لأنه بيحب نفسه ويدافع عن نفسه بالخوف اللي بيضرب بقسوة بيضرب بقسوة لأن الآخر يهدد وجوده فعاوز يمحيه اللي بيتطرف في المعاملة ولا يريد أن يستمع ولا يريد أن يدخل في حوار ده مقفول على نفسه لأن الحوار يجعله يشك في أصالة ما يعرف دي كلها إخوة سلوكيات سلوكيات الضعف والخوف ودي سببها أصلا أن الإنسان يظن وهما أنه خالد بالطبيعة لكن الإنسان اللي ده الحياة الأبدية في يسوع المسيح تلاقيه منبسط ومتواضع ومحب ورؤوف وعطوف ولو خدت حتى جلبيته ولا هدومه اللي لابسها مش هيتضايق لأن قلبه ثابت في الحب الإلهي احنا نعرف الله ودي العطية أنا بقول الفصل بين المعرفة وبين المحبة لو أنا عرفت بدون محبة أصبحت الشيطان ولكن لأني أحب فأعرف بواسطة المحبة أصبحت مثل الله وأصبحت فعلا صورة الله ومثاله في معرفة تأتي بدون محبة احنا بنسميها المعرفة الشيطانية على فكرة لأن أحد مصائب الشيطان هي أنه كان بلا محبة والمحبة لا يمكن أن تدخل قلب الشيطان لأن دخول المحبة يعني يعني الدخول في شركة وهو يرفض أن يكون في شركة مع الله وليه تبان كده سهلة ويعني طب ما يعني في قصة قديمة بتقول إن الشيطان مرة مرة راح لواحد من النساك ولا أنا عاوز أتوب عاوز اتوب آه فقال له طب ما تتوب قال له لا بس اصل ربنا مش عاوز يكلمني دي قصة قبطية قديمة عجبتني جدا فتوسطت لي عند ربنا قال انا ما اقدرش لازم اروح اجيب رئيس الدير والاخوه الرهبان معايا لان انت بتقول لي على على شيء اعظم مني ما اقدرش اعمله لوحدي فتلموا الرهبان مع رئيس الدير مع الجماعة المتوحد قال أبهات ده الشيطان عاوز يتوب فلو الشيطان هيتوب يبقى احنا نستريح من القتالات والأتعاب و... بكلم الله فاجتمعوا في الكنيسة وعملوا التسبيحة وصلوا فظهر لهم السيد المسيح للمجد آه بعد القداس ايه يا ابهات عايزين ايه قالوا له ده الشيطان عاوز يتوب طب ما هو عاوز يتوب ما يجيش يكلمني انا مباشره ليه؟ ده بيضحك عليكم ده كذاب وابو الكذاب فالمتوحد قال له قال له يا رب يسوع ده جالي انا وقال لي قال ما انا عارف سمعتك طب قول له هو مش عاوز يجي يكلمني انا ليه؟ فالمتوحد راح للشيطان الشيطان واقف بره الكنيسه هي قصه شعبيه جميله جدا قال له ده الرب يسوع بيسألك ما قال له لا أصل أنا ما أقدرش أكلمه إلا إذا تنازل عن فكره قال له يعني إيه قال له ده بيحب الخطاة وبيدخلهم السماء وماشي بالرحمة وماشي بالمحبة وما عندوش القسوة وما عندوش العظمة ما عنده التواضع والمكسور يصلحه والعيان يشفيه ايه ده لا انا ما ينفعنيش هو يتوب عن الحاجات دي وانا ابقى اتكلم معاه وانتهت القصه يعني هي قصه جميله جدا بتعجبني ليه لان هنا فيها الادب الشعبي عاوز يقول لك آه ان الشيطان مش قادر يقبل يقبل ربنا لانه عاوز ربنا يبقى زيه عاوز يعني الله نفسه يبقى زي الشيطان وانا ساعات بسمع الاخوه اللي بيقولوا آه، اسماء الله الحسنى يقول لك المنتقم المهلك قول يا ساتر يا رب ده المهلك ده احد اسماء احد اسماء الشيطان في الكتاب المقدس فمعرفه المحبه دي اصلا المعرفه اللي طالعه من قلب محبه اولا معرفه تنمو ومعرفه تقبل وبعدين تفحص تقبل في الأول وبعدين تفحص وبعدين بعد ما تفحص تزداد تزداد في تأمل آه، يعقوب السروجي بيقول الش- الشربيم والصرافيم بيقول قدوس قدوس رب الصباؤوت فيندهش من الجمال الإلهي ويسكتوا عن التسبيح لكي يتأملوا جمال الله ولكن المحبة تحركهم فيعودون إلى التسبيح لا يكفون عن التسبيح مش لأنه تسبيح آلي ماشي ورا بعضيه وإنما هو تسبيح يعقبه الصمت وفي الصمت تشتعل المحبة فيعود- فيعودون إلى التسبيح عجبني التأمل ده ليه لأن فعلا المحبة تلد معرفة والمعرفة اللي جاية من المحبة هي معرفة تقبل وبعدين تبحث معرفة تخضع لكي تشترك وعندما تشترك ترتفع إنما لا تبدأ بالارتفاع إنما تبدأ بالتنازل ودي أصلها حركة المحبة الإلهية في الذي أخلى ذاته وأخذ صورة العبد وصار إنسانا مثلنا بلا خطيئة دي حركة المحبة الإلهية الخاصة بالله والمعلنة في يسوع المسيح وبعدين محبة لما تشترك ترتفع ولما تشترك آه، تتواضع لأنها ترى في الشركة أنها تعطى دون أسباب يعني أنا بس بقول لك على فكرة صغيرة عن الحب الإلهي فكر فيها على مهلك لا يوجد سبب لمحبة الله يوم ما تحط لي سبب للحب الإلهي يبقى حطيت شرط على الحب الإلهي فتحولت المحبة الإلهية إلى شيء مشروط ففقدت الجانب الإلهي الجانب الإلهي الذي يعلو على كل تصورات الإنسان أشبه حب إلهي فيعني أنا أرجو إن إحنا وإحنا بن- بنتكلم مع بعض في الأمور الخاصة بالله يكون عندنا انتباه ال- إن الس- إن المتجسد ابن الله أعلن لينا أشياء عن الله وعن الآب هي لا يمكن استيع- استيعابها إلا بالحب الإلهي طب إحنا ما نقدرش نعرف جوهر الله ليه هقول لك لأن المعرفة الت- التي تسبق المحبة هي معرفة شيطانية وبعدين المحبة اللي تولد المعرفة بتجيب الشركة لكن الشركة الشركة تفصل فيها النقطة الحساسة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق الخالق ذاته مش مقفولة عليه إنما سر وجوده معروف ليه هو الشركة في جوهر الله معناها أن أفهم وأستوعب حقيقة حقيقة الوجود الإلهي يبقى اشتركت هنا في طبيعة الخالق فأصبحت خالق ليه؟ لأن الخالق هو الوحيد الذي يملك حياته كل المخلوقات بما فيها الرتب الملائكية نالت الوجود كعطية فأصبح وجودها مربوط بعلة أو بسبب اللي هو الله فأصبح هذا الوجود أصبح هذا الوجود متمايز عن وجود الله ان وجود الله يعلو على الادراك لسبب بسيط ان هو بس اللي بيفهم ذاته وهو ما حدش اوجده وهو لانه بيفهم ذاته ما حدش اوجده يصبح هذا السر الالهي الخاص بالكينونه الالهيه التي لا يستطيع الانسان ان يستوعبها لو انا فتح لي هذا الباب وقدرت أعرف سبب الوجود الإلهي أصبحت الله بقيت زي طبعا ده مستحيل ليه لأن أنا جاي من العدم للوجود لكن الله موجود وجود أبدي أزلي بالعربي بنقول واجب الوجود فمفيش معرفة تسبق المحبة في المسيحية ويوم ما حطينا معرفة تسبق المحبة في المسيحية تحولت الكتابات اللاهوتية إلى كتابات فلسفية عقيمة يعني ليس لها السيولة والنعومة والجمال الإلهي اللي موجود في الكتاب المقدس وموجود عند الآباء يعني أنا لكي أعرف المسيح يجب أن تكون قاعدة المعرفة عندي هي المحبة وأصل هنا بقى في آه يعني في تحويدة كده غريبة أو غريبة الشكل تعرف إن احنا بنسميها اليو U-turn في المرور تبقى ماشي وبعدين تاخد تحويدة U-turn ال U-turn دي عبارة عن إيه؟ إن إحنا بنعرف المسيح من أجل احتياجات الغفران التحرر من الخطية آه، إن أتحرر من عادات شريرة آخره ده منهج غير مسيحي أنا بعرف المسيح لكي أعود وأكتشف إنسانيتي اكتشافا جديدا يؤهلني إلى ما هو أعلى من الابتعاد عن السجاير شرب الخمر والزنا مش عارف إيه لآخر الكلام وبعمل كده ليه لأن المحبة محبة هي اللي بتدفعني إلى إلى البحث عن حياة إنسانية أعظم من الحياة الإنسانية المقيدة يبقى في حاجة بنسميها تجديد الكيان تجديد الكيان يؤدي إلى تجديد السلوك المسيحية ليست دعوة إلى تجديد السلوك بدون تجديد الكيان ففي هنا الفصل بين المعرفة وبين المحبة اوعى تشرب سجاير اصلا تروح النار اوعى مش عارف تعمل ايه تروح النار انت عارف يوم ما بنهدد الناس بالنار بنخلص على ما تبقى من حب الانسان لنفسه تصبح التوبة هي كراهية للذات خصوصا عند المستعبد اللي مش قادر وده يفضل يلف زي الطور في الساقية يقول لك في الأمثال القديمة الطور بيعمل 20 كيلو كل يوم مشي وبيفضل في نفس النقطة لأنه بيلف حوالين نقطة ما بيتحركش على براها فتفضل حياة الإنسان صراع صراع صراع صراع ماشي ماشي ماشي بيلف حوالين نفسه إنما اللفة دي ممكن تنكسر بالتجديد الكياني التجديد الكياني هو يأتي نتيجة تحرير الإرادة الإنسانية بالمحبة الإلهية ومعرفة الله كمحبة سؤال هل في حب للذات عن الله يعني هل الله بيحب نفسه بالتأكيد لأن في الوصية العظمى اللي هي الوصية الثانية بيقول حب قريبك كنفسك ففي حب للنفس أو حب للذات هو أساس التعامل مع الآخر آه، إيه الفرق بين حب الإنسان لذاته وبين النرجسية النرجسية هي إفراط في محبة الذات للدرجة التي ينعدم فيها وجود الآخر ده هو لكن أنا لما بسمع الوصية حب قريبك كنفسك دي يعني معناها بتبان بتبان هنا إيه بتبان حاجتين مهمين قوي إن أي معاملة للقريب بتبين لي درجة محبتي لنفسي وأي قبول للقريب بتبين مدى قبولي لنفسي خد بالك من الجانب المزدوج فانت بس قول لي انت بتتصرف ازاي مع الاخرين اقول لك التصرف بتاعك ده بيوريني انت بتحب نفسك ازاي فالنرجسيه ده تطرف وده مرض فالله يحب الابن لان الابن هو محبه الاب في رسول بولس بيقول ملكوت ابن محبته فالملكوت اللي هو الملك الإلهي خاص بابن المحبة اللي هو الابن يسوع المسيح ربنا فلما بيعطي الملكوت بيعطي عطية محبة وهو في نوع من السعادة الإلهية بوجود الإنسان في شركة مع الله لأن هنا في فيض من الفيض من الحب الإلهي آه لازم ينسكب في في الخليقة مش كضرورة إنما كعطية وعشان خاطر الخليقة تتمتع بالوجود الإلهي وتعلو إلى أعلى درجة ممكنة من السعادة والفرح لا الكلام ده موجود عند أثناسيوس في كتاب رسالة للوثنيين الأصحاحات الأولى من واحد لستة تقريبا على وجود الإنسان الأول يعني إن هو يعني بينعطف بمحبته لله وبالأشواق الإلهية اللي الصورة بتكونها فيه فبيجد في الشركة مع الله لذة الوجود والفرح بالله ولما بيجد لذة في الوجود والفرح مع الله بيحب ذاته يعني شوف حب ذاته انه بيكتشف ان هذه الذات هي الاساس اللي هو واقف عليه اللي وصله لله ما دي مش دي مش نرجسيه دي العطيه الالهيه اللي احنا خدناها اللي بتخلينا على علاقه علاقه شركه مع الله احنا نكمل موضوع الاقانيم باذن باذن المسيح وافتكرونا في الصلاه وصلوا من اجل مصر وصلوا من اجل الكنيسه وصلوا من اجل الوطن لانه في احتياج شديد جدا للصلاه عشان الانتخابات اللي جاية والمشاكل اللي موجودة ما تتحولش إلى صراع سياسي دموي وإنما صراع من أجل الحرية من أجل التقدم ده كويس أوي الرب يسوع المسيح يرحمنا ويحفظنا في الإيمان إلى النفس الأخير له كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد أمين